بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وهذا هو الدرس السابع والعشرون من دروس العقيدة الطحوية السابع والعشرون من دروس العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله وأصل القدر وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل أصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك زريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان والتعمق والنظر في القدر ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن, عن أنامه فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين لا يسأل عما يفعل هذا نفي أو نهي في صورة النفي أي لا تسأل ربك لما يفعل ليه يا رب كده ده كلام كفري والعياذ بالله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يقول الشيخ في الشرح أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى جماعة زي ما قال الشيخ هنا ده كلام جميل وزي ما بقول لكم لو احنا خدنا العقيدة دي بالبساطة دي كان الموضوع انتهى يعني انا قلت لكم في موضوع الأسماء والصفات التسليم وانتهت القضية وفي القدر هنا برضو ايه التسليم زي ما بقول دايما هو رب وعبد هو رب وأنت عبد خلاص انتهت استسلم وتنتهي القضية أما المناقشات والجدل زي ما هنشوف دلوقتي قدري ومجوسي بيتناقشوا ومش عارف مين ومين بيتناقشوا ومعتزلي وقدري بيتناقشوا عشان كده ده بقى اسمه ايه معتزلي وده بقى اسمه قدري وده اسمه جبري وده اسمه مجوسي وده اسمه كذا ال- في النهاية إذا كان الإنسان مسلم مستسلم في أمر القدر مستسلم في أمر القدر ليه؟ لأن سر القدر إن ليه ربنا إدى ده وما اداش ده وأنت نهيت عن التفكير في هذا لا يسأل عما يفعل خلصت القضية انت سر القدر ان ربنا قدر عليه ان هو يعصي او انه يكفر ويحاسبه ويدخله النار ليه وانت نهيت عن التفكير في هذا التسليم يقول ايه التسليم يقول ان لله حكمة لما جعل ده مسلم وده كافر في ايه حكمة والحكمة دي سر لا نعرفه لله في هذا سر لانك انت مؤمن ان الله حكم عدل صح ولا لا مؤمن ان الله عليم حكيم صح ولا لا مؤمن ان الله حكيم عليم او عليم حكيم بعلم وحكمة واثنين انه لا يظلم وثلاثة انه رحيم وودود وكريم ايمانك بهؤلاء يجعلك تقول هو لازم كان يكون الكافر ده كده والملحد ده كده والمؤمن ده كده لكن ليه انا مش ظاهر لي حكمة في الوقت الحالي ولا استطيع ان اجيب عن هذا السؤال عشان كده كل المناظرات تيجي في الاخر تلبس الامور تلبس الحق بالباطل فخلاصة الكلام عشان كده بقول انا مش عايز اخوض في ان الشيخ هنا يقول ايه وخالف في ذلك القدر القدرية والمت- ولا ما, ما عنديش خالف ولا ما خالفش انا عندي زي ما بقول كده منهجنا بيان الحق ان احنا نقول الحق وبس الشبهات والباطل لها ناسها لا ننكر عليهم هم حرين اللي يجادل ويرد ويأخذ ويرد ويبين الشبهات ويعرضها ويرد عليها هذا أيضا من الدين لكن ما عادش ينفع النهاردة العوام المسلمين لأنه تلتبس عليهم الشبهة أكثر من الحق ما تعرفش ليه ودي لقيناها كتير تفضل تعلم الواد عشر سنين في الحق وفهمه ويفهمه بالعافية وساعة ما تيجي شبهة يفهمها بسرعة جدا ويقبلها عن الحق اللي هو عليه برضو قدر قدر قدر عجيب سبحان الله العظيم يهدي من يشاء ويعصم نعمة وفضلا ويضل من يشاء ويطرد حكمة وعدلا هو ده القدر هو ده القدر اللي انت تستسلم له ان الله يهدي من يشاء و ويضل من يشاء يهدي من يشاء نعمة وفضلا ويضل من يشاء حكمة وعدلا يقول الشيخ أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور والذي عليه أهل السنة والجماعة هي دي بقى نقول منهجنا وطريقتنا إثبات الحق عرض الحق فقط والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه يبقى كفر الكافر وقع بإرادة الله ها وبمشيئة الله ولكن الله لا يحبه ها ولا يرضاه يشاؤه كونا ولا يرضاه دينا زون فرق بين ال بين ال الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية فالإرادة الشرعية الدينية الله يريد من كل الناس أن يسلموا دي الإرادة الإيه الشرعية الدينية ربنا يريد من الناس أنه يسلموا ويؤمنوا ويوحدوا ويعبدوا ويطيعوا ولا يعصوا دي الإرادة الشرعية الدينية الإرادة الكونية القدرية بقى قد يريد هذا الشرع الديني لبعض الناس ولا يريده لبعض الناس يريده لبعض الناس عصمة وفضلا ونعمة ورحمة ولا يريده لبعض الناس لحكمة لحكمة هو يعلمها وعدلا هم لا يستحقون إلا ذلك حكمة وإيه وعدلا يقول الشيخ وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى, حتى يكونوا مؤمنين وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا يعني قالوا أدام شاء الشيء يبقى بيحبه ويرضاه أدام أرادوا يبقى بيحبه ويرضاه وغلط ما تسويش بينهم فسوى بينهما الجبري الجبرية والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا وقال القدرية النفاه ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية فليست مقدرة ولا مقضية فهي خارجة عن مشيئته وخلقه وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة أما نصوص المشيئة والإرادة من القرآن فقد تقدم بعضها أما نصوص المحبة والرضا فقد قال تعالى والله لا يحب الفساد وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه احنا أن كل شيء واقع بإرادة الله وبقدر الله وبمشيئة الله يعني ربنا أراد الكفر من الكافر وشاءه وإلا لم يقع ده إيمانك طب ازاي يشاء ويريده وهو لا يحبه ولا يرضاه الشيخ يقول ايه وكيف يجمع ارادته له وبغضه وكراهته وبغضه وكراهته قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لاجله فرقا وتباينت طرقهم واقوالهم فاعلم ان المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد المراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما يريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان إن ربنا سبحانه وتعالى قد يشاء الشيء وهو لا يرضاه لما هو لأنه سيفضي إلى ما يحبه سيؤدي إلى ما يحبه فأنت شايف فرعون سبحان الله سيدنا موسى تعجب منها قال كده ربنا إنك أتيت فرعون وملأه إيه قولوا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا قال لهم إيه قال سيدنا موسى وأخوه قد أجيبت دعوتك قال قد أجيبت دعوتكما ها فاستقيما وملكوش دعوة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هو هي دي الإجابة في القدر إن أنت شايف يعني يا رب انت ممكن لأهل الفساد مسلط أهل الفساد على رقاب المؤمنين ومديهم كل الإمكانيات مش شغلك مالكش دعوة أنت أنت عليك تعبد فاستقيم إيه ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هي دي يبقى ازاي يشاؤه ولا يحبه اه يشاؤه ولا يحبه يريده ولا يحبه اه يريده ولا يحبه فعشان كده هتلاقي ابن القيم مطول النفس في المسألة دي جدا في المدارج في لماذا خلق الله إبليس ربنا خلق إبليس ليه ربنا خلق الذباب ليه حكم حكم يعلمه هو سبحانه وتعالى قد يبدو منها, منها قد يبدو لنا منها بعض شيء يعني مثلا ايه ابن قيم قال ايه لو لم يخلق الله عز وجل فرعون كانت المقامات العليا لسيدنا موسى يحصلها منين هو ما حصلهاش الا بالوقوف امام فرعون ده احنا بنقول بس ده اللي بيظهر لنا من الحكم كرشح الاناء ده اللي بيظهر من الحكم دي يعني ايه كده عرق لكن اصل الحكمه جوه ما نعرفوش الله عز وجل يعلمه ونحن لا نعلمه وصلت فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاء وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء بقية الجسد وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه بل العاقل يكتفي في إيسار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته فكيف ممن لا يخفى عليه خافية يعني يقول احنا برضو لما عملنا العملية دي غلبت ظن يعني زي ما الدكاترة مش عارفين هو في ايه ففتحوا عشان يشوفوا في ايه ما احناش عارفين هم لما يفتحوا هيعرفوا يعالجوه ولا مش صح كده ده بغلب. فما بالك بقى ان ربنا عالم فعل يق... عالم عالم سبحانه وتعالى بالمقال اللي احنا ما نعرفوش فعشان كده احنا للأسف الشديد احنا شايفين ظاهر الأمر شايفين بس اللقطة الأخيرة ما شفناش اللي قبل كده ولا هنشوف اللي بعد كده ولا شايفين اللي بعد كده قصدي فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته أن يريد هذا الشيء لأجل غيره وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوقه من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة, مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه ووجود هذه المحاب أحب إليه من عدمها منها اهو هيبدأ يسردها هاي. أنه يظهر للعباد قدرة الرب يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذا الذات يعني ايه احيانا ما بيبانش الجمال الا لما يكون قدامه القبح ف... وتبان العظمة في خلق المتضادات أو في القدرة على المتضادات دايما هم يفتخروا بواحد يقول لك ايه يقدر يخليك تضحك ويقدر يخليك تعيط في وقت واحد ده من العبقرية انه يقدر يخليك تضحك ويقدر يخليك تبكي فربنا سبحانه وتعالى لما يخلق الجمال الكمال في الجمال الإنساني زي سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ويخلق لما تشوف إنسان دميم دميم دميم سبحانه وتعالى يعني يخلق سبحانه وتعالى إنسان كامل وتلاقي في حد اتولد مش عارف في إيه في في عضو نقص عشان تتبين ما هو بيقولوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء الأصحاء لا يراه إيه إلا المرضى فممكن يبتليك عشان تعرف قدر قدر الصحة يوريك عشان تعرف قدر الصحة دي المرة المية الوقت اللي من دول أقول موضوع الصداع بتاع الراجل اللي ما زال محجوز في المستشفى ده عنده صداع ها؟ واحد عنده صداع في دماغه يعني رحت ازوره فبيقول يعني انا انا عندي انا عندي 600 عامل وموظف في في الشركات بتاعتي فيجيبوا اي عامل ويطلعوا الصداع ده يحطوه في دماغه واديله 10000 جنيه صحيح اي لو احنا لو جبنا اي عامل تاخد يا ابني شويه الصداع دول ب 10000 جنيه يقول ايه اخدهم بس مين اللي هيطلعهم من دماغه دي بقى اللي ما حدش يقدر عليها الا واراد بها ذل الانسان ده ان هو مذلول كده بس لو قعدت تفكر تقول الحمد لله أنا ما عنديش صداع لو قعدت جنبيه ساعة مش ساعة يعني أقصد خمس دقايق ربع ساعة لا عارف يقعد ولا عارف يرقد ولا عارف يتكلم وعينيه جاحظة وحمراء مجرد ان هو ايه ها صداع شوية صداع صداع في دماغه قول الحمد لله الحمد لله على ايه بقى على الصداع على حاجات كتير قوي بس الحمد لله على دي قلت برضو في نفس المستشفى جنب منه على طول في الأوضة اللي جنب منه أبو أخ لينا أخ شيخ من المشايخ أبوه آه، جاله إسهال الراجل ده يعني قصة برضه عنده كذا وكذا وكذا وكذا يعني عنده فيلات وقصور ودلوقتي في المستشفى واخدين له جناح مش عارف بكام ألف في الليلة وقاعد في الحمام عنده إسهال عشان الناس اللي بيقولوا عايزين شقة طب ما ده عنده شقق كتيرة بس الموضوع مش موضوع شقة ربك قعده فين في الحمام طول وقته في الحمام يعني راحته ان هو يبقى قالع كده وقاعد على القعدة لو قام قاعد على السرير يبقى تعبان حاسس ان هو تعب سبحان الملك دي ايات من ايات الملك سبحانه وتعالى بيوريك ما هو خلق ده وخلق ده وخلق ده وخلق ده وخلق ده خلق المتضادات دي لبيان ايه قدرة الله عز وجل فلما ربنا خلق ابليس آه، اشنع خلقة يعني اي حد يتصور ابليس يتصور شكله ايه آه، تصور قبيح ان هو آه، آه، آه، شيء قبيح كده فربنا سبحانه وتعالى خلق في مقابله جبريل تصور بقى جبريل وجماله وبقاء وروعه وحلاوة جبريل عليه السلام سبحان الله العظيم عشان يتبين لك قدرة الله عز وجل على خلق الايه المتضادات على خلق المتضادات آه، فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وشرها التي هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير فتبارك خالق هذا وهذا تبارك خالق هذا وهذا والله لما تقول كده جبريل إبليس سبحان الله العظيم صح كده بس سبحان الله تطلع بقى بإيه بعلم سبحان الله بقلب فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والداء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه فإنه خلق هذه المتضادات وقابلها بعضها ببعض وجعلها محال تصرفه وتدبيره فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه أيضا من الحكمة في خلق إبليس ده احنا بس بن ايه زي بقول كده ده رشح الإناء دي الحاجات اللي بنحاول نلمحها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع العقاب وذي البطش الشديد والخافض والمذل الشيخ آه، عصام آه، عليه رحمة الله وبركاته الشيخ عصام مرعي لو مختصر العقيدة الطحاوية اللي بنقرأ منها قال إيه بعض هذه الأسماء التي ذكرها العلامة المؤلف رحمه الله تعالى لم يثبت بها نص من القرآن والسنة مثل المنتقم العدل الضار الخافض المذل ولا ريب أن هذه الأسماء قد ثبتت مشتقاتها كصفات لله عز وجل إذ هو ينتقم ممن يشاء من عباده وهو الذي يعدل بينهم والذي يضر وينفع وحده والذي يخفض القسط ويرفعه ويخفض من يشاء, وير من يشاء ويرفع من يشاء وهو الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء ولكن ثبوت الصفة له عز وجل لا يعني ثبوت الاسم على العكس يعني إذا ثبت الاسم يثبت الصفة لكن إذا ثبت الصفة لا تثبت الاسم وذلك لأن أسماءه سبحانه وتعالى توقيفية لابد فيها من ثبوت النص من القرآن والسنة نعم هي مسألة مختلف فيها الشيخ عصام الله يرحمه منصف بيقول الحق يقول هي إيه مسألة مختلف, مختلف فيها والذي يبدو أن العلامة المؤلف مال إلى مذهب من قال بجواز تسميته عز وجل بكل ما هو مدح وكمال وإن لم يرد به نص بيد أن المذهب الصحيح في ذلك هو مذهب جعل أسماءه عز وجل توقيفية يبقى احنا بعد ما قرأنا كلام أبي العز الحنفي تبقى عارف ان الأسماء اللي جابها ديك زي المنتقم والعدل والضار والخافض والمذل دي لم تثبت بها أدلة من الكتاب والسنة أكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب